باسمك نحيا الدنيا دي نصير رحمة في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا الدنيا دي نصير رحمة في العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم نعيش اليوم مع هنقول كده الاسم على طول من الأول بدون مقدمات نعيش اليوم مع اسم الله العزيز اسم الله العزيز والله لو استشعرت هذا الاسم وعشت به تسعد سعادة ما بعدها سعادة وتكون قويا في حياتك قوة ما بعدها قوة و- و- ومن أحب ال- أنا شخصيا من أحب الأدعية لما حد يدعي لي يقول لي الله يعزك ولما احب ادعي لحد اقول له الله يعزك ال- العزه اسم الله العزيز اسم الله العزيز هن- هنعيش الحلقه كلها مع اسم الله العزيز اسم الله العزيز له اربع معاني له اربع معاني احنا هنقسم الحلقه نصين الفاصل في النص نص آه، قبل ونص بعد النص الاولاني احنا هناخد ثلاث معاني يعني انا بس بشرح لك محاور الحلقه مقدمه وبعدين شرح الثلاث معاني وبعدين اثار الثلاث معاني دول في الكون في حياتنا وبعدين نطلع بالهدف عايزين ايه من الثلاث معاني المفروض كيف نحيا باسمك نحيا كيف نحيا بهذه الثلاث معاني في حياتنا ماشي وبعدين نيجي في النص الثاني من الحلقه نشرح المعنى الرابع لاسم الله العزيز وهو معنى مهم قوي قوي قوي قوي قوي ونشوف اثره ايه وكيف نعيش به فاهمين يبقى هنعيش ثلاث معاني في النص الاولاني ومعنى في النص الثاني وبعدين ازاي نعيش بيه نبدا بالمقدمه المقدمه اصغر مقدمه من ساعه ما ابتدينا الحلقات المقدمة سؤال سؤال سؤال أنا بسأله لك السؤال ده مدته نص ثانية إيه السؤال ده؟ وهو ده محور الحلقة وكل الحلقة بتدور حواليها ولو فكرت في السؤال ده يمكن ما تعرفش تنام النهاردة بالليل لغاية ما تجاوب السؤال هو هل أنت عبد العزيز؟ أنت حاسس إنك عبد العزيز؟ أنا عارف إن أنت اسمك مش عبد العزيز ممكن يكون اسمك أحمد أو محمد هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت مستشعر؟ هل يملأ إحساسك أنا عبد العزيز؟ حاسسها فاهمها هو ده سؤال النهاردة وهي دي حلقة النهاردة هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت فخور؟ هل أنت فخورة؟ أنا عبد العزيز تعالوا نعيش مع المعنى دون وتعالوا نبدأ الأول نقول معنى اسم الله العزيز عندنا في النص الاولاني من الحلقه ثلاث معاني اسم العزيز اللغه لها معاني كثيره العزيز في اللغه المعنى الاولاني الذي لا ند له لا ند له ليس كمثله شيء يقول العرب اختصاص عزيز مش موجود يقولون خبره عزيزه مش كده مش موجوده يقولون هذا الموضوع عزيز المنال ولله المثل الأعلى الله العزيز لا ند له لا شريك له لا مثيل ليس كمثله شيء طيب ده المعنى الأولاني المعنى الثاني العزيز الغالب الذي لا يغلب الله احنا بنتكلم عن الله يا اخوانا احنا بنتكلم على انت عبد مين اسمع انت عبد مين وافرح واجمد واستشعر الفخر انت عبد العزيز يا بختك يا بختك يا عم انت عبد العزيز الغالب الذي لا يغلب انت ممكن تتغلب تغلب في حاجات كتير تغلب في انا وانت انت خبرتك اكتر من خبرتي تغلبني في عشر حاجات لكن انا في حته متميز عنك فيها فرغم ان انت متميز عني في عشر حاجات اغلبك في واحده انت مش عزيز في كل حاجه فاهمين لانك عندك حته تتغلب فيها الانسان اذا غلب لا يسمى عزيزا يسمى ايه واحد دخل معركه وهزم فيها لا يسمى عزيزا يسمى ذليلا هزم في المعركه قائد في معركه ممكن يغلب مره ويبقى قائد عظيم ويكسب عشر معارك ويتهزم في اخر واحده اذل في الواحده دي مش كده هو كتب 10 صح بس هو أذل بدي فهو ليس عزيز م- م- ما اكتملتش هذا أما الله العزيز الذي لا يغلب أبدا لا يمكن لا يمكن يغلب في كونه أبدا لا يغلب, يغلب في شيء أبدا يعني أنا بقول هذه الكلمات يا إخوان أنا عارف إنك عايزها أنا أنا عايز أنتقل من ال- من الكلمات إلى الإحساس انا اريد ان انتقل معاك من من اللفظ الى المعنى الى الاحساس انك تعيش انا عبد العزيز فتمشي كده لا مؤاخذه ملو هدومك ده انا عبد العزيز هل انت عبد العزيز هل انت حاسس انك عبد العزيز هتعرف تنام النهارده قبل ما تجاوب على السؤال ده العزيز الغالب الذي لا يغلب اسمع الايه الرائعه والله غالب على امره ولكن أكثر الناس لا يعلمون للأسف شوف الآية خطيرة إزاي والله غالب على أمره الله لا يغلب على أمره أبدا لا يغلب ده, ده يقين يا أخوانا دي عقيدة المسلم إذا كنت عبد العزيز فاعلم أنه لا يغلب أبدا يعز الأمة المسكينة لأنه عزيز ليس لنا إلا العزيز هذا الاسم لابد أن نحيا به باسمك نحيا يا عزيز يبقى العزيز الذي لا ند له العزيز الذي الغالب الذي لا يغلب والله غالب على أمره ولكن للأسف ولكن أكثر الناس لا يعلمون ده المعنى الثاني للعزيز هنقول شرح الثلاث معاني وبعدين نعيش بقى معاهم في الكون المعنى الثالث للعزيز العزيز الذي يعززك ويمدك بالقوة ليعزك يعززك ليعزك فاهمين؟ العزيز يقول لك فاكرين الآية بتاعت سورة ياسين إذ أرسلنا إليهم اثنين قرية مش مؤمنة فربنا بعت لها نبيين إذ أرسلنا إليهم اثنين فجذ- فكذبوهما مين حافظ؟ كله حافظ ما شاء الله فعززنا بثالث عززناهم لنقويهم لنعزهم فبقى تعزيزهم بالثالث عزة من العزيز يقول لك في القوات المسلحة في الجيش يقول لك تعزيز القوات على الجبهة صح ولا مش كده يعني ايه تعزيز القوات على الجبهة يقول لك امدادهم بالامدادات ارسال الامدادات لتقويتهم لينتصروا وصلت يبقى العزيز الذي يعززك بالامدادات بمدد من عنده يعززك ليعزك انت انا بص يا اخوانا الحلقه دي لو ما طلعتش منها ماشي كده فخور فرحان قوي انا عبد العزيز انا ما بخافش من الدنيا باللي عليها هل انت عبد العزيز هل انت عبد العزيز هل كنت قبل الحلقه دي عبد العزيز هل انت الان في وسط ما انا بتكلم هذه الكلمات مستشعر العزيز هل هتخرج من الحلقه دي عبد العزيز ثلاث معاني للعزيز لا ند له الغالب الذي لا يغلب الذي يعززك ويمدك بال... بالامدادات ليقويك عايز ايه اكثر من كده ده بس ده احنا لسه بنشرح الكلمات احنا لسه ما دخلناش في ال- في ال- في المعنى ندخل بقى في التفاصيل و... خلي بالكم يا اخوانا العزيز جاء في القرآن اسم الله العزيز جاء في القرآن أكثر من 95 مرة أو ما يقرب من هذا الاسم جاء كثير جدا في القرآن لأنه هتقوم عليه أخلاق الأمة الناس اللي بتطوف دي عزيزة عارفة اسم الله العزيز كلنا عرفنا الله التواب وكلنا عرفنا الله الرزاق وكلنا عرفنا الله الغفور وكلنا عرفنا الله الخالق مين فينا عرف الله العزيز مين بيتعبد لله باسمه العزيز مين بيروح له يقول له يا رب عزني مين مين هل انت عبد العزيز السؤال اللي هفضل ماشي معاك وعمال اسالك وبسالك وبقول لك ارجوك هز نفسك من جوه انا كاني ماسكك من هدومك كده وعمال اقول لك رب العزة سبحانه وتعالى هل أنت عبد العزيز يا أخي فكر واسأل نفسك واسترجع حياتك ومواقفك ساعة الشدة هل أنت عبد العزيز هل راضي عن تصرفاتك للأمة وهي في حالها ال- ال- ال- اللي كلنا عارفينه الآن هل أنت راضي هل بتعمل حاجة هل أنت عبد العزيز طيب خلي بالكم اسم الله العزيز جاء مع أربع أسماء احنا لسه بنشرح المعنى ايه الأسماء يعني أكثر أسماء جاء معها اسم الله العزيز هو جه ما يقرب زي ما بقول لك من 95 مرة أكثر اسم جه معاه الحكيم 47 مرة وبعدين الرحيم 14 مرة وبعدين القوي وبعدين العليم أكثر أربع أسماء ولو عرفت المعنى اشمعنى الأربع أسماء دول تذوب شوقا وحبا للعزيز سبحانه وتعالى العزيز يأتي معها الرحيم لأنه عزيز لكن برحمة سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أنت ممكن تكون إنسان عزيز قوي فتبقى قاسي فتبقى غليظ من كتر ما العزة واخداك تبقى قاسي لكن الله سبحانه وتعالى عزيز رحيم فهو عزيز ورحيم عزيز حكيم فهو عزيز بحكمة خلي بالك انت ممكن تكون انسان ولله المثل الاعلى عزيز قوي فيبقى متهور مش كده من كتر العزة يروح يعمل عنف ويبوظ و و- و- الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم فكل تصرفاته حكمة عزيز بحكمة سبحانه وتعالى وبعدين عزيز عليم وقوي عزيز يعني يجي- يأتي مع اسم القوي ويأتي مع اسم العليم لأن هذه العزة منه سبحانه وتعالى قائمة على علم وعلى قوة ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز هذه العزة من, من قوة كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز فهمت يا اخوانا شوفوا الأسماء يبقى تاني معنى العزيز إيه معنى العزيز الذي لا ند له معنى العزيز إيه ها الغالب الذي لا يغلب والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون معنى العزيز إيه يعززك ويقويك يعززك بالإمدادات من عنده ليعزك طيب ده المعنى تيجوا نمشي في الكون تيجوا نشاهد الكون ونقرأ القرآن لنرى العزيز يمكن قلوبنا تجمد كده ونرفع راسنا كده ونبقى حاجة عظيمة والأمة تتع... مين عارف مش يمكن الحلقة دي يتلقفها الناس ويتلقفها الأمة فربنا ببركة هذا المكان وبعظمة هذا الاسم يتجلى على الأمة المقهورة فيعزها أنا أنا بقول الحلقة دي والله من أعماقي ربنا يعزنا يعزنا استشعروا الاسم يا اخوانا يمكن نروح وننام بيه يتجلى الله تبارك وتعالى على الناس اللي هتعيش الحلقه دي يستيقظوا من نومهم بكره اعزاء وتتعز الامه وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بصعب صعب عزيز على الله سبحانه وتعالى ان هو نصحى غدا نجد الامه انتشرت فيها العزه استبشروا بالحلقه دي يا اخوانا ان شاء الله وراها عزه ان شاء الله للامه كلها ولكل واحد فينا على على حاله ان شاء الله يكون لها عزه كبيره تعالوا نمشي مع الكون تعالوا نبدا بايه نبدا بالكون نبدا منين نتفرج على الكون من فين تعالوا نطلع فوق قوي تعالوا نطلع للمجرات نتفرج على المجرات نتفرج على الكون كله شوف العزيز سيفعل ما- ماذا يفعل العزيز في الكون قبل ما ننزل للارض كده ونتكلم عليه علينا وكده تعالوا نبص على الكون من فوق قوي الكون ده ممسوك ازاي في كم مجرة بيقول لك عدد نجوم السماء كعدد رمال الصحراء طب ازاي ما بيخبطوش في بعض طب لو خبطوا في بعض يحصل ايه يا نهار ابيض طب ازاي الشمس ما بتسحبش الارض ده احنا لو اتسحبنا ملي ده احنا نموت ننصهر الله طب وازاي الارض وهي بتدور ما بتبعدش عن الشمس وتجري في الفضاء الواسع وتنهار ازاي شفت العزيز إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده أنتوا عارفين يا جماعة في حاجة اسمها قانون الجاذبية عارف زي إيه؟ عارف اللي مربط 60 حاجة بحبال أهي الكون ممسوك كده إيه الحبال دي إيه؟ حبال اسمها الجاذبية الشمس شد الأرض فالأرض مش قادرة تجري عندها فممسوكة طب ما هي ممكن والشمس بتجذبها تقوم الأرض رايحة فتبوظ الأرض لا ده الأرض بتتحرك عشان تقاوم جذب الشمس فالأرض مش قادرة تجري لأن الشمس بتجذبها والأرض ما بتقربش للشمس لأن الأرض بتتحرك أنت متخيل؟ طب والشمس في حاجة تانية ممكن تشدها فالشمس بتتحرك فالشمس مفيش حاجة تانية بتجذبها لأن الشمس بتتحرك وفي نفس الوقت ثابتة في مكانها لأن في حاجة تانية بتشدها فهمتوا فاهمين ال- الموضوع ماشي ازاي؟ في حد مش فاهمه؟ تخيل الكون كله ممسوك كده انا عايزك بس تقعد دقيقتين كده تتخيل لو العزيز سبحانه وتعالى ترك هذا الامر انهيار سيدنا موسى في الاثر يسال الله تبارك وتعالى يا رب كيف لا تاخذك سنه ولا نوم يعني انا انا عايز افهم مثل في الاثر فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى امسك هاتين الزجاجتين وابق طوال الليل وانت ممسك بهما امسك ازازتين افضل واقف فضل واقف طول الليل ماسك بالازازتين بعد ساعه آه، آه، آه، هيقعوا آه، آه، آه، بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات اتكسرت الازازتين لو كانت تاخذني يا موسى سنه ولا نوم لانطبقت السماوات على الارض اديك شو, شو انت متخيل بقى الكون تخيل الكون كله ممسوك كده حاجات بتجذب حاجات وكل الكون بيتحرك عشان تفضل المسافات ثابته ده بيشده وده بيتحرك فتفضل المسافه ثابته ايه ده ايه ده وبتكلمني على بس شويه ناس في حته اسمها الارض مقهورين فبيقولوا احنا مالنا اصل انا مضطر عشان اكل عيش ابقى ابقى مذلول انت بتتكلم في ايه شايف شايف المنظر اللي قدامك شايف ال... شايف الكواكب شايف الكون شايف الكميات المهوله اللي قدامك دي مين اللي ماسك هذا الكلام من الذي يدير هذا الامر والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم شفت العزيز جاي من لانها لانها عزه قيمه على العلم شايف العظمه اديك اديك مثل اخر يا اخوانا معلش لو الكاميرا معايا كده بصوا تخيل الشمس هنا والارض هنا الارض دي تخيل ان الموبايل بتاعي ده الارض معلش الارض بت- بتدور بتلف حوالين الشمس في مسار بيضاوي يعني لو تخيلنا ان الارض الارض بتلف كده فوهي بتلف في مسار مو- بيضاوي لما تيجي هنا بقت قريبه من الشمس لما تروح كده بعدت عن الشمس صح الارض بتلف اهي هنا قريبه هنا بعدت طب لما هي بقت قريبه ما ممكن الشمس تجذبها فننصهر ونموت تقوم الارض يحصل فيها حاجه عجيبه قوي عارفين تعمل ايه تزود سرعتها علشان تقلل جذب الشمس لما تقرب انت متخيل ده بيحصل كل يوم طب الارض بعدت عن الشمس بقى كانت كده تزودت سرعتها كانت كده اه لما بعدت عن الشمس دي ممكن الجاذبيه تقل فتروح تقوم الارض تقلل حركتها عشان تفضل الشمس شدها يعني انا اسف في الكلمه لو حضرتك راكب في عربيه كتير قوي تركب في عربيه وتقول الجدع اللي بيسوق ده ما بيعرفش يسوق يقوم داخل فيك مش عارف يسوق مش عارف يسوق ازاي يا ارض هل الارض عاقله هل الارض سيئه نفسها ولله المثل الاعلى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وبعدين بيقول لك والارض بتزود سرعتها او هي بتبطئ سرعتها ما هي لو عملتها فجاه احنا ممكن كلنا ن- نتقلب ونقع فتزود سرعتها بالتدريج عشان احنا ما نحسش بالفرق وتقلل سرعتها بالتدريج عشان احنا ما نحسش بالفرق شفت الكون ايه رايك بقى ازاي الملايين الملايين الملايين اللي عد عدد نجوم عدد النجوم كعدد رمال الصحراء ازاي ما فيش واحده بتخبط في الثانيه عدد رمل الصحراء وكلها نيازك وممكن يحصل اختطام رهيب من العزيز يا اخوانا العزيز في الكون شفته ولا لا ممكن بعد الحلقه حضرتك تبص كده تروح في حته ضلمه في الصحراء ولا حاجه ولا تطفي النور في بيتكم بالليل وتبص على السماء وتبكي حبا للعزيز وتقول له يا عزيز في ملكك عز الأمة المسكينة ستجد الجواب من قلبك يقول لك افعل شيء أولا وستجد العزيز يعزك ويعز الأمة العزيز طيب ننزل من الكون طلعنا شفنا المجازات تيجي ننزل ننزل لمين تيجي ننزل نروح لسيدنا إبراهيم إيه سيدنا إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم انتوا عارفين حد فاهم الآية معناها إيه يا جماعة خذ أربعة من الطير هات أربع طيور ادعها اقطع الراس خلي الرؤوس الأربعة عندك وبعدين قطع قطع قطع قطع قطع الأربع طيور اخلط لي اللحم بالدم بالريش حط منقار هنا اخلط اخلط وقسمهم اربع اجزاء هات لي ريش دون على عظم دون وهات لي شويه من دم دون على على مصارين دون اخلط اخلط الاربعه اخلط الاربعه دخلهم في بعض اربع اجزاء اطلع على اربع جبال حط لي شويه هنا شويه هنا شويه هنا شويه هنا ثم ادعوهن يأتينك سعيا بسرعة الريش ده يتكون والأمعاء دي تيجي هنا والدم يجري هنا والقلب ده يدخل هنا ويتظبط كله هنا تجري كل واحدة تيجي عند الراس بتاعتها تاخد الراس بتاعتها تقف قدامك واعلم أن الله عزيز حكيم هل أنت عبد العزيز؟ هل أنت فخور أنك عبد العزيز؟ هل ترفع راسك وتقول أنا عبد العزيز الحمد لله أن ربي العزيز الحمد لله أني ملك العزيز الحمد لله ان العزيز ما خلانيش ملك حد تاني طيب نزلنا نزلنا لسيدنا ابراهيم تيجي ننزل اكتر ن- ن- ن- ن- نروح فين تيجي نروح للنبي صلى الله عليه وسلم تيجي نشوف العزيز انا بس هوريك العزيز الغالب الذي لا يغلب انا فاكر ال- اوعى تنسوا المعاني اكتبوهم عندكم يا اخوانا اكتبوا الثلاث معاني عندكم ده لسه المعنى الرابع مهم قوي اكتبوا الثلاث معاني عندكم الذي لا ند له الغالب الذي لا يغلب الذي يعززك ويق- ويقويك تعال نشوف الثلاثه مع النبي صلى الله عليه وسلم هديك ثلاث امثله المثل الاولاني غزوه بدر غزوه بدر احنا 313 هم 1000 احنا معانا فرسين هم معاهم 300 فرس بعددنا كلنا احنا غير الفرسين بقيه ال 300 ماشيين على رجليهم هم كلهم راكبين جمال المعركه مش متوازيه تخيل الجيشين دول داخلين على بعض ها استكملت العده عملنا اللي علينا فاضل ايه روحوا للعزيز يلا يا رسول الله ادعي ادعي وادعي وادعي وادعي استستغيثون ربكم العزيز ماذا سيفعل العزيز مش احنا قلنا العزيز الذي يعززك بالامدادات مش كده مش احنا قلنا كده الامدادات ايه بدر خلي بالك بص الايه الجميله دي جدا عشان انت بقى بعد الايه دي هتطير فرحا وما يعلم جنود ربك الا هو مش كده ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما يعني ايه يعزك بجنود لا تعلمها ولا تتخيلها باهون الجنود بحاجات انت ما تصدقهاش انا هوريك بس بدر هضرب لك ثلاث امثله عشان تعرف جنود ربنا عشان انت ايها من تظن نفسك ضعيف لو معك العزيز انت معك جنود السماوات والارض ولله جنود السماوات والارض ويختمها وكان الله ايه عزيزا حكيما طب ايه الجنود بتوع بدر بص جنود بدر اول جندي اول جندي من جنود ربنا اللي هيعززك الامدادات امدادات القوات المسلحه فعززنا ايه اول جندي من الجنود النوم نوم ايه احنا بنتكلم على معركة بدر ايوه ايوه ايه يعني ايه النوم اذ يغشيكم النعاس امانة منه انتوا محتاجين تستريحوا قبل المعركة عمرك سمعت على واحد داخل معركة قبل المعركة بك- بثلاث ساعات كل الجيش ينام يلا بقى استريحوا علشان تصحوا بنشاط ايه ده جندي غريب قوي ناموا احد الصحابه بيقول النبي كان موقفني آه، للحراسه انا بحرس المسلمين يقول والله سقط السيف من يدي سبع مرات كل شويه اقوم اقوم نايم فاستيقظ فاجد الصحابه كلهم اسمع لهم غطيطا كله نايم كله نايم اذ يغشيكم النعاس امنه منه مش استكملت العده العزيز 300 ايه يا عم و1000 ايه فرسين ايه و300 فرس ايه ماشيين على رجليكوا ايه وهم راكبين ايه العزيز يا اخوانا انتوا بتتكلموا في ايه الأمة دي دي دي أمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة عبد العزيز اجمدوا كده وصحصحوا كده وافرحوا بربكم وما تنهضوش الاسم ده كله أمل كله أمل كله أمل ايه مالنا كده و- ووطينا بقصنا ليه وشوفنا خا- ض- ضعيفه ليه ارفع راسك كده وابتسم انا عبد العزيز وافرح بنفسك وافرح بامتك ها النوم ناموا اذ يغشيكم النعاس امنه منه طيب ده اول جندي طب الجندي الثاني رؤيه إذ يريكهم الله في منامك قليلا دول مش مش ألف ولا حاجة دول قليلين قوي ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم الجند الثالث المطر ولله جنود السماوات والأرض إيه المطر إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أنت عارف ال- اللي صاحي من اللي عنده شغلانة بكرة مهمة قوي فيقوم نايم ساعتين ويقوم صاحي واخد دش فيقوم نشيط كده أو تخيل ده بقى حصل في أرض المعركة يلا بقى كله اللي عايز يتوضى واللي عايز يغتسل واللي عايز يشت- يعمل شويه مطر ينزلوا كده ها الجند الرابع كميه المطر مختلف عند المؤمنين غير عند الكفار قريش يعني ايه كميه المطر ينزل المطر عند المؤمنين اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم بالعدوه القصوى ايه ليه بيقول لنا آه، يعني يفرق في ايه المكان تنزل المطر هنا عند المؤمنين خفيفه فالارض تثبت فلما يمشوا عليها برجليهم تتزودهم سرعة وخف- وخفاف وتنزل عند الكافرين غزيرة فالأرض توحل فيبقى ال- الأرض عاملة طينة ووحلة فلما يتحركوا بالجمال تبقى الأرض تقيلة عليهم العزيز يا اخوانا العزيز العزيز شايف الجنود؟ لا لسه في جندي خامس ايه هو الجندي الخامس؟ الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم شوف الامداد ايه الامداد ايه اني ممدكم بألف من الملائكة ممدفين يا وشوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الله أكبر أرى جبريل آخذ بعنان فرسه معه ألف من الملائكة يقودهم مش كده؟ بس أحد الصحابة بيقول هممت أن أقطع رقبة رجل من الكفار فإذا بها طارت قبل أن أصل إليه واحد من الملائكة خلص الموضوع العزيز ها مين عنده الجنود دي حد يملك جنود السماوات والأرض إلا هو يا عبد العزيز يا خسارة يا خسارة يا أمة العزيز ما عرفتيش العزيز يا خسارة ما بصتيش على السماوات والأرض ما عرفتيش ازاي انت عايشة على الأرض دي وازاي الأرض دي لو قربت سنة من الشمس نتحرق ونموت ولو بعدت سنة نتوه في الفضاء الواسع ذلك تقدير العزيز العليم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما شفتوا جنود بدر ولذلك بص التعقيب الأخير ما انت برضه ما انت لازم تاخد بالك يعني ايه التعقيب الأخير في سورة الأنفال آخر سورة الأنفال وربنا بعد ما ما قال لنا هذه ال- الكلمات بص التعقيب الأخير ايه الآية تقول لك ايه وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما النصر إلا من عند الله كل اللي حصل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون طيب شفتوا الجنود دول فاكرينهم المطر والنوم وإيه والرؤية و... طب خندق المثل الثاني جنود تانيين خالص تانيين خالص جنود السماوات والارض كل الجنود كل الجنود بتاعه العزيز سبحانه وتعالى ايه الجنود في غزوه الخندق غزوه الخندق 10000 بيحوطوا بالمدينه اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم من فوقكم جاءوكم من الشمال ومن اسفل منكم بنو قريظه اليهود بنو خانوا العهد وهيدخلوهم من الجنوب اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زلزال نفسي ومعنوي واذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا ده احنا هنتهزم شر هزيمه العزيز استكملت العده اه حفينا الخندق عملت اللي عليك والله ما عندناش حاجه تانية تعملها وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم سبع ايام دعاء يستغيث التعزيز يا رب الامدادات يا رب بيقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مجري السحاب اللهم ها اللهم مجري السحاب سريع الحساب اهزمهم وانصرنا عليهم يدعو ويدعو ويدعو اللهم استر عوراتنا وامن روعتنا الامه المسكينه ويدعي النبي ويدعي العزيز ايه الجنود المره دي ولله جنود السماوات والارض جنديين عجاب قوي البرد برد قوي الدنيا برد مش هيستحملوا يقعدوا هيمشوا برد بل بأهون الأسباب عزة بأهون حاجة بس أنت خليك راجل بس أنت خليك راجل وشوف العزيز هيعمل معاك إيه هل أنت عبد العزيز برد آه وريح هواء شوية هواء شوف الآية الآية ت- ت- تقول إيه؟ المرة اللي فاتت كان كان كذا وكذا وكذا، الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها جنود شوف كلمة جنود جاية جاية معاك ازاي وت- وشوف التعقيد النهائي للآية فاكر هناك في- في بدر في الأمثال علق التعقيد النهائي ايه وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم بص هنا و- ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا كل نصر يختم بالعزيز شفت المرة دي كان ايه برد وايه برد وريح جت الريح بيقول لك كانت الريح في, في الخندق تاخد الحجر من الصحراء تخبط به خيام قريش وبعدين تيجي الريح تيجي على الابره اللي فيها الاكل بتاعتهم تقوم قلبها دي ريح موجهه دي ريح وبعدين تيجي على الاوتاد بتاعه الخيم وتقوم منزله الرمل تحت الاوتاد عشان الوتد ما يبقاش فيه حاجه ماسكاه في الخيمه تقوم واقعه ايه ده؟ مين مين الذي يحرك الكون يا أمة محمد يا أمة العزيز يا عبد العزيز من يا إخوانا فين الثقة في العزيز أين ثقتك كيف لم تعبد الله من قبل باسمه العزيز العزيز له جنود السماوات والأرض إزاي ما يبقاش روحك كده طيب التالتة التالتة إيه الغاز يوم غرسوز ايه طب هناك هناك مطر و و وهنا برد وريح و و وملائكه طب في الغار ايه جنود غريبه قوي عجيبه قوي ايه رموش عينيهم مش هيوطوا رموش عينيهم تحت يا رسول الله سيدنا ابو بكر لو نظر احدهم اسفل قدميه ر- لرآنا يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما العزيز ماذا سيفعل العزيز الا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود شوفوا كلمة جنود ماشية معانا إزاي وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وك... لأنه غالب لا يغلب وكلمة الله هي العليا لأنه غالب لا يغلب ها والله عزيز حكيم كل نصر لازم اياته ممكن بقى يا جماعه لو رجعتوا النهارده اقرا القران هنختم القران السنه دي ختمه بنيه معرفه الله عز وجل راجع ايات العزيز في القران هتلاقيه وراها كلها نصر وعزه وقوه وغلبه الله ايه رايك بقى شفت البدر وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم شفت حركه الشمس ذلك تقدير العزيز العل- الع- الحكيم شفت قول ابراهيم واعلم ان الله عزيز حكيم شفت الخندق ايه ده ايه انت عايز مننا ايه انصر الاسلام كن عبد العزيز عيش الاسلام عيب يا اخوانا عيب تقول وانا مالي عيب تقول ان انا مش عارف اعمل ايه حط ايدك على خدك بس خلي بالك هتقف بين ايدين العزيز يوم القيامه ويقول لك انت ما قريتش القران انت ما عرفتش ان انا العزيز ما عملتش حاجه ليه ما قدمتش حاجه ليه دي مش دعوه للعنف ولا التهور يا اخوانا ده احنا قلنا عزيز حكيم وعزيز رحيم اوعى تفهم كلامي دي انا دعوه للعنف ابدا عزيز حكيم بحكمه عزيز رحيم برحمة لبلادنا عملت ايه عملت ايه يا عبد العزيز عملت ايه يا أمة العزيز للإسلام شفت ربنا أعزهم ازاي في بدر في الخندق عايز مني ايه بتقولي الكلام ده ليه عد العدة اتعلم العلم والقوة قايمة عليهم العزة قوي عزيز عزيز عليم اتعلم مد نفسك بالعلم مد أمتك بعلم وبمعرفة خطط ازاي تقدم للأمة شيء مفيد انت ما شفت السنة اللي فاتت على خطى الحبيب كلها كانت بتتكلم في المعنى ده احنا جايين السنة دي نقول لك هو عزيز مش هيسيبك انظر كيف انتقم من اي حد تحداه ازاي ما تثقش شفت فرعون كيف فعل به يا اخوانا ازاي ما يبقاش عندك ثقة في العزيز مهما تجبر عليك غيرك ازاي ما يبقاش عندك ثقة مهما كنت ضعيف فرعون قال ايه قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق رأسه مش كده مش قال هذه الأنهار تجري من تحتي فأجرى الله البحر من فوق رأسه العزيز مش دي آية من آيات العزيز أدرك بما تحدى به صح مش قال أنا ربكم الأعلى قال إيه وهو بيموت آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ده فرعون لكن بص ليوسف لما اتصل بالعزيز بص ليوسف دخل قصر العزيز عزيز مصر دخل القصر عبد وخرج من القصر أول مرة على السجن ورجع القصر لأنه اتصل بالعزيز رجع لنفس القصر بعد سنين عزيز مصر صح ولا لأ؟ مش طلع من القصر على السجن ورجع للقصر إيه؟ عزيز مصر عشان كان مع ربنا عشان وصى عشان دعا في السجن يا صاحبي السجن عشان قام بدوره تجاه دينه فرجع عزيز العزيز العزيز العزيز نروح للفصل بس لما هنرجع من الفصل هنقول معنى رابع اللي انا ما قلتوش لغايه دلوقتي بس قبل ما نمشي توعدني تعمل حاجه لدينك توعدني تعمل حاجه للاسلام تعمل حاجه لبلدك لازم يا عبد العزيز لازم ده العزيز مهما قلت مفيش فايدة وحالنا ضايع ومفيش أمل هو العزيز جنود السماوات والأرض في إيد العزيز اعرف العزيز وحس يا أخي تعالوا نكمل بعد الفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلى دعوة حد يدعيها لك ربنا يعزك وأحلى دعوة تتقل الأمة ربنا يعز الأمة دي يعني خلوني يا جماعة نراجع معاكم احنا قلنا في النص الأولاني ثلاث معاني للعزيز فاكرينهم؟ العزيز الذي لا ند له العزيز الغالب الذي لا يغلب العزيز الذي يعززك ويقويك ويمدك فاكرين الأمثلة الشمس الكون النجوم بدر الخندق الغار إبراهيم كل الأمثلة اللي قلناها دي يعني عشان عشان نقول لك أنت كنت عارف معرفة لسان وقال الأوان إنها تبقى معرفة أح- إحسان كنت عارف العزيز بلسانك معرفة لسان وقال الأوان إنها تبقى معرفة إحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دي معرفة الإحسان كنت تعرف ربنا معرفة كلام ونريد لك الآن أن تعرف الله معرفة وجدان بلاش معرفة اللسان بس خليها معرفة إحسان بلاش معرفة الكلام خليها معرفة وجدان خلي, خلي ده إحساسك بالعزيز سبحانه وتعالى يملأ قلبك الإحساس بيه تمشي مرفوع عزيز طيب واتفقنا على حاجة في النص الأولاني أنا خايف تنساها هتعمل حاجة للأمة لازم لازم هتعمل حاجة طيب تعالوا نتنقل على المعنى الرابع إيه المعنى الرابع للعزيز المعنى الرابع للعزيز أنا عمال أسألك من أول الحلقة هل أنت عبد العزيز أهو المعنى الرابع ده شديد الصلة بالنقطة دي العزيز يعني إيه المعنى الرابع العزيز الذي يأبى الذل لعباده خلي بالك العزيز الذي لا ند له الغالب الذي لا يغلب الذي يعززك ويقويك الرابع يعززك ويقويك ليه العزيز الذي لا يرضى الذل لعباده لأنهم عبيد العزيز لأنهم خلقة العزيز لأن الكائنات الأخرى خلقها على أربع رجلين ودول اللي فرد لهم رأسهم ورفع لهم رقبتهم لأن دول اللي لما بيقولوا سمع الله لمن حمده فبيقولوا ربنا ولك الحمد كل الحركات في صلاتهم بيقولوا الله أكبر إلا ديا لأن عدلة الجسم عايزة حمد للعزيز ربنا ولك الحمد إنك عدلتني العزيز الذي لا الذي يأبى الذل لعباده العزيز اللي أول كلمة في دينه لا إله إلا الله ما بذلش نفسي لغير الله لا بعبد غيره ولا بطاطي لغيره ولا بخضع لغيره ولا بذل نفسي لغيره لأنه لا إله إلا الله لا ذل إلا لله لا عبودية إلا لله العزيز يا اخوانا العزيز الذي يأبى الذل للعباد وما يرضاش يشوفك نططي أبدا أديك مثل ولله المثل الأعلى أب زارك فجأة في بيتك بعد ما اتجوزت فلقاك مطاطي لمراتك ضعيف قدامها تديك الشخطة تبص في الأرض مذلول احساسك ايه قدام ابوك تبقى عايز الارض تتشق وتبلعك يا ريته ما شافني كده طب ما انت عايش في الذل بقالك سنين بس ما يشوفنيش كده ابدا لا لا لا لا, لا. دي, دي موجعه موجعه ما يشوفنيش مذلول تخيل ابوك زارك مره في الشغل فلقى المدير بيمرمطك وانت موطي راسك رغم انك مش غلطان في حاجه تلاقيك مذلول تسقط من عنبه يقول لك اخس هي دي تربيتي ليك انا عمري ما ربيتك كده اب دخل على ابنه في الشغل لأبي يزور قال له يا ابويا اصل انا عبد المأمون ولله المثل الأعلى فهمت يا اخوانا إذا كان أبوك أنت ما تقدرش يشوفك كده أترضى أن يطلع عليك العزيز العزيز العزيز اللي قلنا عليه كل اللي فات دون وانت مطاطي وانت مذلول لأي بني آدم هتقول له ايه يوم القيامة هتنام ازاي على سريرك وانت عبد العزيز هتعرف تنام مش بقول لك يا جماعه ال- ال- حلقه النهارده السؤال بتاع الحلقه ممكن ما يخليكش تعرف تنام الليله دي هل انا عبد العزيز لو انا عبد العزيز ازاي عشت كده الموظفين اللي بيعملوا اخطاء وراضيين بيها ويقول لك اصل انا عبد المأمور انت مش عبد المأمور انت عبد العزيز الانسان اللي قابل ان يعمل حاجات غلط في شغله وساكت يقول لك عشان لقمه العيش ضابط شرطه اللي ممكن يأذي حد ويقول لك ما انا شغلي كده ال- المدرس اللي, اللي بيظلم تلميذ ويقول لك اعمل ايه ما هو الناظر اللي طلب مني كده ال- الستات اللي مظلو اللي- اللي مذلوله وتقول اعمل ايه ما اصل انا دي عشتي و- و- و- و- ودي حياتي مع جوزي وماليش مورد رزق تاني يخليني عايشه كده اللي شايف الأمة مهانة وما بيعملش أي حاجة مفيدة ويقول أعمل إيه ما أنا وضعي كده كل بني آدم ساكت على الذل هل أنت عبد العزيز؟ كل بني آدم فينا قابل إن هو يذل الشباب اللي في الغرب اللي راح يتجوز واحدة أجنبية مش عشان بيحبها عشان ياخد باسبور وهي عارفة كده فبتذله وبتهينه وهو ساكت هل أنت عبد العزيز؟ هل الباسبور هيعزك ولا العزيز اللي هيعزك؟ مش كده يا اخوانا دي امثله البنت اللي اتجوزت عرفي وشاب ماسك عليها ذله وعمال يذلها بصور ولا بجوابات وساكته وعماله تدي المزيد والمزيد والمزيد لانها شايفه ان هي مش عارفه تخرج من اللي هي فيه واتذلت واتذلت اللي مذلول لشهوته ذليل ولا عزيز ما لا اله الا الله معناها ايه انا حر من كل شيء الا الله سبحانه وتعالى انا ما فيش شهوه تعس عبد الدرهم سماه عبد للدرهم تعس عبد الدينار تعس وانتكس مذلول انتكس يعني هيتذل انت عبد لشهوتك اللي عبد ل- ل- ل- لمعصيه من المعاصي اللي اللي عبد لشهوه من الشهوات العبد ل- لشهوه النساء العبد لشهوه كذا لشهوه المال العبد لشهوه المنصب اللي, اللي بينافق رئيسه ايا كان في مستوى من المستويات بلادنا علشان يتصور ان هم هيعزوه ذليل وهو بينافق ذليل في قمه الذل ها يا اخوانا هل انت عبد العزيز خلي بالك هو يوم ما خلقك خلقك عزيز هو حط في فطرتك انك عزيز هو لما قال لك لا اله الا الله علشان تبقى عزيز صح ولا لا العزيز اللي اقسم بعزته في القران سبحان ربك رب العزة عما يصفون إلا العزيز اللي في كثير من أحاديث النبوية في أحاديث القدسية وعزتي وجلالي صح ولا لا يا إخوانا خلي بالك أقول لك, أقول لك آية توجعك قوي الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم كنتم مذلولين ليه قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها هو العزيز مش مالك الأرض كلها تخيل ظالمي أنفسهم ظالم لنفسه ليه معرفش العزيز اخس تبقى عبد العزيز وتبقى وتبقى ذليل كده تبقى عبد العزيز ومطاطي كده اقول لك ايه بقى تفرحك قوي معلش انا قلت لك كلمتين يوجعوك بص الايه دي اكتبها دلوقتي الله يخليك واحفظها وعيش بيها ايه جميله ومش عارف انت فكرت فيها قبل كده ولا لا من كان يريد العزه فلله العزه جميعا وروح على كده واعتبر البرنامج خلص وعيش بالايه دي وشوف هيحصل لك ايه اللي بيدور على العزه في الكون دي مش هيلاقيها غير عند ربنا تثق في الآية دي حد مش مصدق اللي عايز العزة سورة فاطر اللي عايز العزة في الكون بص يا اخوانا زي ما الشمس مصدر الطاقة للأرض زي ما نهر النيل مصدر المية لمصر زي ما النيل والفرات رم مصدر المية للعراق زي دول بالظبط مصدر العزة في الكون ربنا احفظها والله العظيم والله الذي لا إله إلا هو إن بحثت عن العزة بغير طريق الله في إفساد في الأرض في أي طريق آخر في معصية ربنا إذا بحثت عن العزة بأن أنت منافق وتروح ل- تنافق إذا بحثت عن العزة بأن أنت تتذلل لبني آدم أيبتغون عندهم العزة؟ الآية بتقول لك كده أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا مفيش عزة في الكون ما تدورش على العزة عند حد تاني العزة عنده وحده دي آية عظيمة في القرآن العزة من العزيز مالك الملك رب البيت اللي جاي الملايين دول يتذللون إليه لأنه العزيز اللي جينا هنا المكة بالملايين عشان نتذلل إليه لأنه العزيز لأن إحنا عندنا مليون حاجة محدش هيعزنا فيها إلا هو اوعى تذل نفسك لبني ادم يا عبد العزيز يا امة العزيز اوعى تقبل الذل ابدا وانت عبده مصدر العزة في الكون ربنا العزيز سبحان الله الاسم ده جميل الله يعزك دي احلى دعوة تتقال لك ربنا يعز الامة دي اجمل دعوة تتقال للامة في حالتنا اللي احنا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا اضرب لك مثل اصلا انا عارف انت بتقول ايه دلوقتي انا عارف ان في ناس دلوقتي بتقول لي لا يا عم انا مش مصدق الكلام ده طب ما هو فلان دون مشي في غير طريق ربنا عن طريق فساد واكل حرام ومال حرام ونفاق و و و والناس كلها بتحترمه وفي منتهى العزة والقوة والمنعة والغنى والاحترام والتقدير في منتهى العزة ايه اللي انت بتقوله مين قال ان مين قال ان سكة العزة الوحيدة هي ارضاء ربنا ما في ناس تانية ابدا والله والله غلط مذلول وانت مش عارف يمكن مذلول في بيته يا اخي يمكن مذلول من ولاده مين قال انه مين قال انه هو بس انت مش شايف لانها فتنه لانها فتنه لكن هو من جوه مذلول طب اديك مثل يحسن بقى الموضوع تعرف ان مفيش مصدر للعزه الا الله وان اي حد هيبعث عن غير العزه عن غير طريق الله مذلول عزيز مصر سوره يوسف العزيز وامرأة العزيز عارفين القصة هم ليه مسمينه العزيز بالمناسبة مسمينه العزيز لأن كان في وقتهم اللي يتقلد منصب كل رفعة وكل شأن يسمى فهو كان وزير الاقتصاد فاسمه الايه العزيز والقرآن ساب الكلمة تذكر كده ما قالش ده مش عزيز عشان انت تفكر وتشوف هو عزيز ولا مش عزيز فاهم عايز اقول لك ايه يعني بمقاييس الدنيا عزيز وبمقاييس الناس عزيز وباللقب اللي واخده عزيز والقرآن بيقول لك ماشي طب هو اسمه العزيز طب ممكن اسالكم سؤال هو كان عزيز ولا مش عزيز والله ذليل ليه خلي بالكم يا جماعه الراجل ده مراته عايزه تخونه انت لما تقرا سوره يوسف كويس ما تقرا القصه كويس الراجل مراته عايزه تخونه وبتصرح بكده ولقد راودته عن نفسه مش كده ودي اكتر من كده ده بمنتهى البجاحه ولئن لم يفعل ما امره تقصد استغفر الله العظيم الزنا ده ايه عزيز ولا ذليل مع ان اسمه الايه العزيز خلي بالك من كان يريد العزة فلله العزة جميعا أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا العزيز مش اسمه العزيز لكن مش عزيز ويروح لسيدنا يوسف يقول له ايه يوسف اعرض عن هذا من فضلك ما تجيبش سيره لحد عشان خايف على مكانه بيدور على العزه في مكانه خايف على منصبه فبقى ايه فبقى دليل طب وامرأة العزيز عزيزة ولا ذليلة؟ جمال و... وحفلات و... وتدعو النساء و... وتعد لهن ال- الحفلات و و و و, و... وت... ها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم هي ذليلة انت الملكة وهو العبد وهو أقوى منك ذليلة ولا عزيزة وبعدين خلي بالك إذا فهمت الكلام دون خلي بالك ما تتغرش قوي لو شفت ناس ماشية في غير طريق ربنا وفرحانين يا سيدي ماشي بلاش قصة مش مذلولين بس مين قال لك نهايتهم هتبقى ايه والله يا اخوانا احيانا ذل ساعه يبقى اصعب من فرحه عشرين سنه ذل ساعه اخر ملوك المسلمين في الاندلس وهو طالع من الاندلس قعد يعيط امه اسمها عائشه بصت له قالت له ابكي ابكي بكاء النساء ملكا لم تحفظه حفظ الرجال حاول تتخيله كده اللحظة دي قد ايه في العشرين سنة عز من كان يريد العزة فلله العزة جميعا مفيش مصدر للعزة في الكون غير من عند الله سبحانه وتعالى اسمع الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يكفي اوعى تذل نفسك يا اخوانا يا اخوانا اوعى تعيش مذلول يا ستات يا رجالة يا شباب يا موظفين يا كل بني آدم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الآية دي تكفيك يعني ايه تكفيك معنى ان انت رفضت العزة انت طلعت بره المؤمنين وطلعت بره انت فاهم انت طلعت بره معية الله وطلعت بره معية الرسول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ايه اللي يطلعك بره دول ايه اللي يبعدك عن الثلاثة دول يوم ما ذليت نفسك انت طلعت بره الثلاثة مطلب وكل حاجة بس انت مش في معيتهم مش معاهم انت ما عرفتش العزيز انت بعيد انت بعيد عيط بقى في الصلاة زي ما انت عايز وابكي انت ما تعرفش العزيز هو هو ال- العزيز عايزك ذليل بين ايديه عزيز في وسط الناس مش عايزك ذليل بين ايديه وذليل وسط الناس انت مش فاهم الذل ليه وحده والعز في الكون برحمه وحكمه حكيم رحيم صح يا اخوانا فهمت العزيز فيه حسيت باسم العزيز ح- هتعيش بيه هتنام النهارده وانت بتسال نفسك هل انا عبد العزيز مع الاسلام هل انا عبد العزيز مع الناس في حياتي حد ذللني حد كسر عيني هل بتسول لحد واحتال عليه عشان يديني قرشين هل انا مذلول لبني ادم هل بقعد انافق حد عشان ي... ي- عشان يعطيني هل بدور على العزه في غير طريق ربنا يا اخي اسال نفسك انت عبد العزيز ولا لا عشان تعرف وتنام وتعرف اولك من اخرك وتقول انا انا انا انا بعيد عن العزيز ولله العزه ولرسوله والمؤمنين اخوانا احنا احنا اللي فيه الامه دي انا اظن ان اول سبب هو ضياع الصفه دي او قله الصفه دي فينا انا اسف ان انا اقول كده احنا تاريخنا كله عزه تاريخ كله عزه احنا قراننا يحكي لنا على العزه اقرا القران يا اخوانا اقرا القران اقرا قصه يوسف برؤيه بص على قصه يوسف يا جماعه بني اسرائيل ما كانوش كفره كانوا مسلمين خلي بالكم ربنا بعت الانبياء كل الانبياء غير سيدنا موسى علشان قومهم يقولوا لا اله الا الله مش كده سيدنا موسى رايح لناس مسلمين عشان يربيهم بالتوراه عشان يصلحهم علشان هم كان حصل لهم ايه عشان كانوا اذلوا سيدنا موسى رايح عشان يربيهم ويصلحهم واول حاجه اخراجهم من الذل من فرعون حد قرا قصه موسى كده سيدنا موسى رايح لفرعون يقول له ايه ان ارسل معي بني اسرائيل مش كده فاتيا فرعون انت وهارون فقولا له فاتياه فقو ف- فاتياه فقولا انا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل لان هم مقهورين بني اسرائيل فقصه موسى قصه قصه تعزيز شعب مقهور مذلول ولذلك القصة جت في القرآن كتير قوي ليه؟ ليه أكتر قصة جت في القرآن؟ لأن الصفة دي لو اتاخد من البني آدمين وبقوا أذلة ما ينفعوش مفيش إصلاح ولا مرضى عشان كده قصة موسى جت كتير قوي لأن قصة موسى إعادة ناس من الذل إلى العز كل القصة قايمة على كده عشان يطلعهم من الذل عشان يصلحهم ولذلك شوف بقيه القصه ايه لما جه طلعهم من مصر للاسف طول مدتهم كانت افسدتهم الذل كان بوظهم فربنا قال له قال فانها محرمه عليهم أربعين سنه يتيهون في الارض يعني ايه ما عادوش ينفعوا استنى 40 سنه عشان تربي جيل جديد على العزه من اول وجديد دي الصفه الاساسيه دي صفه البدايه يقول العلماء ان احد أهد احد اسباب اختيار الله تبارك وتعالى للجزيره العربيه لمهد الرساله ان اهلها كانوا اعزاء. يقول النبي يا عائشه اتعرفين لماذا رفع قومك باب الكعبه عن الارض؟ تعززا الا يدخلها الا من ارادوا. ايه يا اخوانا؟ دي قصه موسى فيصبر عليهم 40 سنه دول ما ينفعوش اشربوا الذل الذل بقى شاربهم باظوا فلازم جيل جديد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم الهجره بعد 13 سنه ويقول لازم تهاجر طب ما انا مسلم واقعد في مكه لازم تهاجر لان الايذاء كان شديد لو فضلت في مكه هيحصل لك ايه؟ هتبوظ معدنك هيبوظ الذل هيبوظك الهجره ايه ده؟ ده, ده, ده, ده المعنى في قصه موسى فهمتوا يا اخوانا احنا تاريخنا يا جماعه التفاحه لما بتقعد على الشجره بعد شويه لو ما اتقطفتش في وقتها بتعطب ولو عطبت تترمي ولازم تستنى ثمره جديده تطلع تقطفها في اوانها عطب الامه الذل عطب الامه الذل خليني اكمل واقول لكم تاريخنا كله عزه احنا بنحب عمر بن الخطاب ليه عشان رمز العزه ونحكي لاولادنا ونسمي ولادنا عليه بنحبك يا عمر بن الخطاب اصل احنا جوانا نفسنا نحس بكلمه العزه نفسنا ندوقها وانت بتدوقها لنا يا عمر بن الخطاب يقول ابن مسعود ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر ابو بكر الصديق يوم حروب الرده اينقص الدين وانا حي شوف ال... شوف تحس وحش عظيم اينقص الدين وانا حي ببقى انا عايش يا مسلمين يا أع... فين العزه اينقص الدين وانا حي في تاريخنا امرأة رغم انها ضعيفة لكن عزيزة مين اسماء بنت ابي بكر وهي شابة صغيرة يجي لها ابو سفيان ابو جهل ويقول لها ابوك فين يوم غار ثور ما تردش عليه يضربها بالقلم ما تنطقش بولا كلمة ده وهي شابة لكن وهي عجوزة ابنها عبد الله بن الزبير الحجاج يقتله فابنها خايف يطلع يقول لها يا امي اخاف ان يمثلوا بجسدي فترد عليه بمنتهى العزه وتقول له وما يضر الشاه سلخها بعد ذبحها هي يفرق مع الشاه بعد ما تتذبح انها تتسلخ ولا يفرق معاك خليك راجل معلش يا ابني يا حبيبي خليك جنبي وبعد ما يقتل يجي لها الحجاج ويقول لها ارايت كيف فعلت بابنك فتقول له نعم اراك افسدت عليه دنياه وافسد عليك اخرتك عزيزه وانت شابه عزيزه وانت عجوزه اصل انت بنت ابو بكر العزيز تاريخنا فيه حاكم عزيز زي المعتصم يقف ويقول لما لما امراه تصرخ وا معتصماه يرد المعتصم ويبعت لملك الروم يقول له ارسل الي المراه معززه مكرمه عشان مره اتضربت قلم ألم أرسل إلي المرأة معززة مكرمة وإلا أرسلت لك جيشا أوله عندك وآخره عندي فيرسل المرأة معززة مكرمة حاكم عزيز تاريخنا في عالم عزيز زي العز بن عبد السلام يقف قدام والي القاهرة ويقول له أيها الأمير اتق الله وعد الفرعية فيقول له نعم يا, يا عز نفعل فبنته تقول له يا أبتي أنا هبته ما خفتش منه قال يا بنيتي تذكرت عزة الله وهيبة الله ففرغ في عيني فإذا هو كالقط بين عيني العزة يا إخوانا العزة خليك عزيز تاريخنا فيه واحد عزيز غير مسلم القبطي المسيحي اللي سبق ابن عمرو بن العاص فسبق ابن عمرو بن العاص ابن عمرو بن العاص ضربه بالصوت وقال له أنا ابن الأكرمين الشاب العزيز الغير مسلم طلع من مصر لغاية المدينة عشان يشتكي عشان صوت واحد اتضربه فسيدنا عمر بن الخطاب ينادي عمرو بن العاص ويقول للقبطي اضرب ابن الأكرمين متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا العزيز يا اخوانا العزيز انت ابقى انت عبد مين انت عبد العزيز ارجوك بقى ارجوك حس بهذه العزه ما المطلوب مننا كيف نحيا باسم العزيز اوعى تفهم ان هذا الكلام دعوة التهور او دعوة العنف معاذ الله حكمة ورحمة ايه المطلوب مطلوب رقم واحد لا تقبل الذل ابدا طب اعمل ايه ايه المطلوب مني خطط ازاي تخرج من الظلم بعقل وبحكمة وبرحمة امرأة مذلولة لجوزها طب وبعدين طب اعمل ايه ما انا مذلولة طب ما تخططي ازاي تخرجي من الظلم يعني ايه اخطط ازاي اخرج من الظلم ما تتعلمي حاجه ما تدوري على شغل ما تتعلمي حاجه تطلعيها من بيتك ما تطرقي الابواب هيسيبك العزيز جنود السماوات والارض بس خدي خطوه فهمتوا لو قعدت 20 سنه تخطط انك تخرج من الذل للعز فانت عبد العزيز وان مت على الذل سميه ماتت يا اخوانا ابو جهل قتل سميه لكن مين العزيز ومين الذليل مين اللي انتصر سميه ولا ابو جهل هو ما قدرش يجبرها على فكرته لدرجه ان من قوه فكرتها قتلها هي الاقوى وابو جهل مات مذلول بعديها ما هو ما هو هما الاثنين ماتوا في الاخر لكن دي ماتت ازاي ماتت مرفوعه الراس وده مات ازاي عبد الله بن مسعود حاطط رجله على رقبته وقتله مين العزيز ومين الذليل مين العزيز صحرة فرعون ولا فرعون هو مات وهم ماتوا لكن هم ماتوا مصرين على فكرتهم وهو بيموت غير رأيه قال آمنت أن له لا إله إلا الذي مين اللي انتصر مين الأقوى مين العزيز ومين الذليل واحد لا تقبل الذل أبدا أبدا أبدا يقول النبي من تضعضع لغني شوف كلمة تضعضع دي اتفرج كده اتفرج نفسه ذل نفسه من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب بثلث دينه اطلبوا الحاجات بعزة أنفس فإن الأمور تجري بالمقادير مذلول الأمة مذلولة اوعى تعمل عنف ما أعمل إيه خطط إزاي الأمة تتحسن إزاي إزاي أعمل الخير إزاي أصلح في الأمة إزاي إزاي, إزاي؟ الحديث فهمت المعنى الأولاني طول ما انت تمسك بالحق وابذل جهدك واستفرغ طاقتك وروح للعزيز تذلل للعزيز ده المعنى الاولاني النقطه الثانيه ها ايه دوري كيف احيا بالعزيز عزز الناس فعززنا بثالث عزز الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اذل عنده مؤمن احفظ الحديث ده من اذل عنده مؤمن وهو قادر ان يعزه ولم يفعل اذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه لو شفت أرملة لو شفت ساعي لو شفت إنسان ضعيف أذل أمامك وتقدر تعمل حاجة وما عملتش أذل بس بحكمة وبرحمة هفضل أقول الكلمة دي طول الحلقة بحكمة وبرحمة عشان كده شفته جاء مع الحكيم ومع الرحيم اوعى تقبل الذل اعمل ايه خطط للخروج من الذل دور على شغلانه تانية طب بس ما اقدرش اسيب دلوقتي ماشي ما تسيبش دلوقتي بس اشهد ربنا انا عبد العزيز اشهد يا رب انا بخطط للخروج من الذل ومت وانا بخطط للخروج من الذل وكنت لسه في الذل اعمل ايه يا رب انت عبد العزيز يرضى عنك العزيز اثنين عزز الناس اذا كنت بقول لك عزز الناس واللي ما يعززش الناس اذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه فما بالك باللي ما يعززش الاسلام يحصل له ايه اعمل حاجه يا اخي شوف خير تعمله شوف ملجا ايتام شوف ناس تعلمها دينها اعمل اي حاجه قول يا عزيز خليني عايز ياتي الاسلام يوم القيامه الحسن البصري بيقول الكلمه دي يتخيل ياتي الاسلام يوم القيامه ينظر في وجوه المسلمين يقول يا رب هذا اعزني يا رب هذا اذلني هذا تركني يا رب هذا نصرني يا رب هذا لم ينصرني يا رب حتى يصل الى عمر بن الخطاب فيمسك بيد ده الحسن البصري بيتخيل حتى يصل الى عمر بن الخطاب فيمسك بيد عمر ويقول يا رب ما زلت غريبا حتى اسلم هذا الرجل النقطة الثانية عزز الناس النقطة الثالثة والأخيرة تذلل للعزيز روح له بذلك يمدك بعزه روح له قول له أنا غلبان قوي عيط سيدنا الحسن بيقول بطوف بالكعبة لقيت راجل بيطوف بيقول يا رب جلبابي بسيط كما ترى وابنتي ضعيفة كما ترى وامرأتي فقيرة كما ترى يا من يرى الذي بنا ولا يرى فقال له الحسن امسك يا رجل اداله فلوس فقال ما هذا يا إمام لا لا لا ده أنا غني قوي ده أنا من بلد كذا وعندي ضيعة كذا قال فلم تقول هذا قال يا إمام يحب الله من يذهب إليه بالتذلل ربنا يحب اللي يروح له كده أحلى عبادة في الطواف يا إخوانا عبادة الذل يا رب أنا غلبان تذلل وانت بتطوف كده يا رب تذللوا للعزيز يا إخوانا يبقى ثلاث حاجات مطلوبة منك واحد لا تقبل الذل أبدا خطط للخروج من الذل بحكمة وبرحمة اثنين عزز الناس عزز الإسلام ثلاثة هتعمل ايه تذلل للعزيز يقول النبي رأيت جبريل يوم أسري به جبريل العظيم الملك العظيم رأيته كالحلس البالي من خشية الله عارف الحلس ال- ال- حتة الصوف أو القماشة أو العباية لما تمزق من كتر ما هو خاضع لربنا ما لقيتش وصفة وصفه له غير كالحلف البالي تعرف تتل... شوف النبي وهو بيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن امتك ده النبي اللي بيدعي يا رب انا عبدك وابويا عبد عندك وامي انا عندك انا وابويا وجدادي عبيد عندك يا عزيز ناصيتي بيدك ماض فيها حكمك عدل فيها قضاؤك تعرف تتذلل كده يقول احد العلماء طرقت الابواب الى الله فوجدتها ملأى كل ما اروح لربنا من باب باب الصلاه باب الصوم مليانه ناس كلها رايحه فطرقت باب التذلل الى الله فلم اجد الا القليل من الناس فقلت لكم هذا هو الباب هذا هو الباب روحوا بذلكم يا اخواني تدللوا للعزيز روحوا له قولوا له ملناش غيرك يا عزيز انا خلصت الحلقه وخلصت المعنى على كده انا عايز اختم بكلمه كان في فيلسوف روماني قبل ما تسقط روما بعده سنوات مسك مصباح في وسط النهار والدنيا منوره ماشي بالمصباح يعمل كده فالناس بيقولوا له انت بتدور على ايه ماسك مصباح في عز النور فقال كلمه مشهوره قال ابحث عن رجل عزيز بعديها بخمس سنين سقطت روما يا عبد العزيز كن عبد العزيز الواجب العملي اليوم روح للعزيز تذلل له وقول له هعمل حاجه واكتب خطه لو انت مذلول في حاجه يا عبد العزيز يا امه العزيز كن عبد العزيز اني داع فامنوا يا رب يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا رب العزه يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عظيم يا غالب فلا غالب لك يا من تقول والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا من تقول ولله جنود السماوات والارض وكان الله قويا عزيزا يا من تقول من كان يريد العزه فلله العزة جميعا يا من تقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يا من تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون يا من تقسم فتقول وعزتي وجلالي يا عزيز يا عزيز يا عزيز من للأمة الذليلة إلا أنت يا عزيز يا عزيز عزيز أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا كن لنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا أمكر لنا ولا تمكر بنا دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير كن بنا رؤوفا وعلينا عطوفا نسألك العزة في الدنيا والآخرة نسألك بعزك وذلنا نسألك بقوتك وضعفنا نسألك بغناك وفقرنا أن ترحمنا أن ترحمنا أن ترحمنا نسألك العز لهذه الأمة يا عزيز لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز يا عزيز لا يأتي رمضان القادم إلا والإسلام عزيز أعزنا أعزنا أعزنا أعزنا أخرجنا يا ذا الجلال والإكرام إلى كرامة عزتك يا رب نقسم عليك الليل يا عزيز أن تعتقنا وتعزنا يوم القيامة اللهم إنا نقسم عليك في هذه الليلة من أمام بيتك الحرام من هذا المكان العظيم سبحانك يا رب العزة نسألك ونقسم عليك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت وإذا استرحمت به رحمت أن تعتقنا وتعزنا يوم القيامة اعتقنا الليل يا رب نقسم عليك لكل من يسمعنا الآن يا رب لكل من يسمعنا الآن لا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد أعتقتنا يا رب يا رب العتق الليل يا رب العتق الليل يا رب يا رب أذلاء فقراء يا رب ضعفاء ضعفاء يا رب مساكين ملناش غيرك ملناش غيرك يا عزيز ضعفاء أذلاء بين يديك اللهم إننا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب يا رب يا رب ليل الذل بين يديك يا عزيز اجعلنا عبيد العزيز يا رب اجعلنا عبيدك اجعلنا عبيدك الذين ترضى عنهم يا ذا الجلال والإكرام تنادينا يوم القيامة يا عبادي عشتم باسم العزيز اذهبوا فادخلوا جنتي يا عبيد العزيز نسألك أن تقول لنا يوم القيامة كنتم عبيد العزيز بحق اذهبوا فادخلوا جنتي يا رب اقبلنا اقبلنا ارفع لنا رؤوسنا واقبلنا ولا تذلنا وارحمنا وسامحنا نعوذ بك من الذل إلا إليك نعوذ بك من الذل إلا إليك يا رب يا رب استجب يا رب استجب يا رب استجب آمين آمين آمين وصلى وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمتك في العالمين باسمك نحيا ربنا والحبيب إمامنا باسمك نحيا دنيا ودين نصير رحمة في العالمين